للفايز والقريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله عز وجل كما حرمنا من رؤية النبي في الدنيا ألا نحرم من رؤيته وصحبته في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله كل يوم نفتح علبة الهدايا ونشوف مين صاحب الهدية اللي فاز بهدايا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يغنمنا وإياكم بهذه الهدايا يعني وإحنا الحمد لله هدايا النبي لا تنقطع عنا بسنته وأخلاقه وسمته وهديه ودله ومعاملاته وسلوكياته وسيرته العطرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا كل ده بنتعلمه من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نفتح العلبة ونشوف هدية مين النهاردة وصاحب الهدية النهاردة صاحب الهدية النهاردة يا بخته يا بخته بجد لأنه فاز بهدايا كبيرة قوي وهدايا لما تقعد تبص لكل هدية تقول يا يا ريتني أنا هو ده تعال نشوف مين صاحب الهدية صاحب الهدايا دي كلها سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه ولما تسمع كلمة سيدنا بلال تتذكر قصة الصبر والعطاء والبذل والتضحية و- ومش عارف أقول لحضرتك إيه تتذكر حاجات كتيرة قوي قوي تتذكر حال إنسان بذل حياته كلها لخدمة هذا الدين إنسان كان بيرفع الأذان ويروح عشان يقول للنبي الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول هدية اداها له النبي صلى الله عليه وسلم تكليفه بالأذان وكانت القصة باختصار بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم إن النبي لما هاجر من مكة إلى المدينة وفرضت لما فرضت صلاة في رحلة الإسراء والمعراج ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني في البداية قالوا طب نشوف كيف نجمع الناس في أوقات الصلاة يعني نجمعهم إزاي طب نستعمل ناقوس فقالوا لا طب نستعمل إيه ففي النهاية أو نجتمع كده في وقت ما ونحدد الوقت ونحاول نفضل موجودين لحد ما الكل يتجمع ونبتدي نصلي فإذا بعبد الله ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه نام فشاف في الرؤيا واحد واقف معاه ناقوس فقال له أعطيني الناقوس قال لماذا؟ قال حتى نضرب عليه ونجتمع في الص- إلى الصلاة في وقت الصلاة فقال ألا أدلك على خير من هذا؟ قال ما هو؟ قال أن تقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ذكر له الأذان كاملا فذهب عبد الله بن زيد إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت رؤيا بكذا واحد جه في المنام وقال لي كذا كذا وراح قايل لي الكلمات دي طبعا الكلمات دي كلها كانت جايه بقى يعني ايه يعني و- والنبي صلى الله عليه وسلم راى نفس الرؤيا وعرف ان ده وحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها جاءت من خلال تعرفين سنه النبي عليه السلام اما قوليه او فعليه او اقراريه دي سنة إقرارية يعني الصحابي قال له حاجة أو عمل حاجة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها لرؤيا حق إنها لرؤيا حق فاذهب وإيه وعلم بلالا الأذان فإنه أندى منك صوتا وده نطلع منه بفايدة جميلة أوي يا جماعة ما ينفعش حد يبقى صوته سامحوني صوته صعب جدا وصوت سيء ويبقى هو ده المؤذن بتاع المسجد هينفر الناس من سماع الأذان أنا بروح في بعض الأماكن الناس تقول لي مش بنشتكي مش طايقين نسمع الأذان بسبب بعض الأصوات الصوت في الأذان بالذات فإنه أندى منك صوتا والأذان مش نقعد نغني فيه لأ الله أكبر الله أكبر بنداوة كده وبساطة و- و- ويعني ومش المهم في الأذان قوة الصوت المهم نداوة وجمال الصوت طيب فبدأ ال... بدأ سيدنا بلال يتعلم الأذان من عبد الله بن زيد وبدأ أول أذان في المدينة المنورة وكان أول مؤذن هو بلال رضي الله عنه وأرضاه تعالوا بس كده نبص بصة سريعة كده على بعض الأحاديث التي ألقت الضوء على ثواب الأذان وثواب المؤذنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنة الحديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته على قد ما يوصل صوته شوف قد إيه وأجره مثل أجر من صلى معه أول مرة سمعت الحديث ده قلت يا بختك اللي بتأذن في الحرم المكي أو النبوي يا بختك بقى أجرك مثل أجر من صلى معك يعني واحد بيؤذن كده في الحرم المكي ولقى في المسجد بيصلي مثلا 4 5 مليون أجر هذا المؤذن المحتسب أجره مثل أجر كل الخمسة مليون اللي بيصلوا في المسجد ده أجر المؤذن تخيلوا حضراتكم كل ال- الخمسة مليون اللي صلوا في المسجد هو واخد نفس أجر صلاتهم لأن هو اللي أذن ودعاهم إلى الصلاة تخيلوا حضراتكم الحديث اللي بعد رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس يجي يوم القيامة كده الحجارة والأشجار والأحجار والبيوت والدنيا كلها تشهد إن هي سمعت صوت هذا المؤذن والحديث الأخير الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة لها تفسيرين التفسير الأولاني إن هو يأتي يوم القيامة وفعلا عنقه فيه طول كده فيبقى مميز بين الناس كلها رقبته طويلة فده دليل على إنه كان مؤذن محتسب الحاجة الثانية إن مقصود بكلمة أطول الناس أعناقا أي أعلى الناس آه، آه، مقاديرا يوم القيامة يعني بقدره عند ربنا عالي ولا مانع من أن نجمع بين التفسيرين إن يكون أعلى الناس قدرا عند الله وإن يكون فعلا آه، أطول الناس أعناقا يوم القيامة فكان بلال أول مؤذن في الإسلام آه، رضي الله عنه وأرضاه الحاجة الثانية الهدية الثانية شوف طبعا الهدية الأولى دي كفاية لوحدها إن هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ويستنى شوية وقبل الإقامة بحاجة بسيطة يخش على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجي معاه النبي يروح معاه المسجد ويقيم الصلاة والنبي يصلي صلى الله عليه وآله وسلم طيب الحاجة الثانية والهدية الثانية الجميلة برضو كانت هدية في غاية الروعة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه وارضاه كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنة إلى ثلاث خد بالك من حاجة اي واحد فينا مشتاق للجنه يا رب يرزقنا واياكم الجنه طبعا كلنا بنشتاق للجنه بنقول يا رب بقى يعني اكرمنا كده ونخش الجنه بعد الدنيا ومشاكل الدنيا و- واهوال الدنيا عايزين نرتاح يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر خد بالك فالراحه كلها كما سئل الامام احمد متى الراحه يا امام قال والله لا راحه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن سبحانه وتعالى يبقى اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اشتاقت الجنه احنا بنشتاق للجنه لكن الجنه نفسها مشتاقه لثلاث او اربع آه، اربع صحابه الاربعه دول اجت- اجتمعوا آه، في روايتين من الاحاديث الروايه الاولى اللي بين ايدينا دلوقتي رواها الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنه الى ثلاثه علي وعمار وبلال الرواية الثانية عند الترمذي بإسناد حسن إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان يبقى رواية بتقول بلال رواية بتقول سلمان يد- بنجمع بين الروايتين يبقى علي وعمار وبلال وسلمان الأربعة دولت الجنة مشتاقة لهم يا بختيهم أدي الهدية الثانية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها بلال رضي الله عنه وأرضاه الهدية الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم فوق ده كله بقى مش هو بشره ان الجنه مشتاقه له بشره ايضا ان الموضوع بقى حاجه عمليه ده شافها قدامه صلى الله عليه وسلم وسمع صوتها قال له صلى الله عليه وسلم حينما اخبره اخبره انه سمع صوت اقدامه في الجنه الله النبي سمع صوت أقدام سيدنا بلال في الجنة هو لسه في الدنيا أي نعم ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة يا شيخ محمود اتأكد من رؤيا الله خليك بما سبقتني معقولة سيدنا بلال هيبقى قدام النبي في الجنة عارف حضرتك في الدنيا الملوك بتوع الدنيا لما بيبقى الملك ماشي مش بيبقى قدامه الوصيف بتاعه او الوزير بتاعه او الخادم بتاعه او الحرس بتاعه بيبقى ماشي قدامه اه طبعا ماشي قدامه هل ماشي قدامه لانه افضل من الملك ولا عشان هو ماشي حماية للملك او ماشي قدام الملك من باب اكرام الملك طبعا فده موضع سيدنا بلال انه ماشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم كانه وصيف بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم والا فلا يقدم احد من البشر بل ولا من غير البشر على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بل ولا يقدم ملك من ملائكه الرحمن حتى جبريل امير الملائكه وامين الوحي في رحله الاسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل إلى مكان عند سدرة المنتهى توقف جبريل عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهذا أوان يترك الخليل خليله فقال لا يا رسول الله ولكنه مقام لكل منا مقام معلوم إذا تقدمت اخترقت وإذا تقدمت احترقت أنا ما أقدرش مكان الحد هنا أما أنت يا رسول الله فمقامك أعلى مني بكثير صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبلال قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي خشخشة صوت الرجلين كده وهي ماشية إيه بتخشخش في الأرض كده فقال له بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت يعني عمره ما أذنت إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما أذنت إلا صليت مجرد ما أذن لازم أصلي بعدي ركعتين وما أحدثت أي الحدث الأصغر وإلا في الحدث الأكبر لا يزيله إلا إلا الغسل كالجنابة وغير ذلك فلا يزيله إلا إلا الغسل فبيقول له وما أحدثت حدثا أصغر يعني إلا توضأت كل اللي بيعمله بيأذن يصلي ركعتين يت- يتوضأ ي- ي- يحدث يروح يتوضأ بس فبكل هذه الأشياء البسيطة جدا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سبقتني إلى الجنة في رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال يا رسول الله لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي تعالوا شوف بقى بشرات عامله ازاي حاجات بسيطه جدا جدا يا جماعه يعني الانسان لما يقعد يتخيل معقوله بمجرد ما اتوضى بس واصلي ركعتين ممكن اكون دوت ارجى عمل عندي في الاسلام اي نعم لأن النبي علمنا كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا أي خير تقدر تقدمه قدمه صدقني ما تحتقرش أي عمل حتى لو كان بسيط ده رجل يا جماعة دخل الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في جنة رحمن بسبب أنه أزاح غصن شوك كان يؤذي الناس في طريقهم فتعالوا نكمل مع بعض هدايا سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه ثم ننظر ماذا قدم لخدمة الإسلام ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك دي هدية من الح- الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي رجعنا لكم بعد الفاصل مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع الهدايا العظيمة الجميلة التي قدمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه ذكرنا الهدية الأولى تكليفه بالأذان ولما يذكر من هو مؤذن الإسلام هو بلال رضي الله عنه وارضاه وذكرنا أن النبي أخبره أن الجنة مشتاقة له وذكرنا أن النبي أخبره صلى الله عليه وسلم أنه هو سمع صوت قدميه بين يديه في الجنة والهدية الرابعة أن ربنا أنزل قرآنا في حق بلال وخمسة من الصحابة ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون اطرد هؤلاء يا رسول اطرد هؤلاء يا محمد حتى لا يجترئوا علينا فكان من بينهم سعد بن أبي وقاص وبلال وابن مسعود ورجلين من هزيل ورجل آخر فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فكان دي شهادة من ربنا سبحانه وتعالى إن هؤلاء الستة مخلصين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى وإن ربنا بينهى النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يطرد هؤلاء حتى لو المشركين رفضوا إن هم يجلسوا أو رفضوا إن هم يستمعوا مش مهم يستمعوا أو مش مهم يجلسوا المهم إن دولت أوعى تفقد مثل هؤلاء المخلصين الذين يريدون بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى الهدية رقم خمسة إن النبي بيخبر بيخبر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه بيخبره أن الله عز وجل يغضب لغضب بلال تخيل حضرتك في منقبة إيه يا جماعة أعظم من كده في هدية إيه أكتر من كده تخيل لما تعلم أن ربنا بيغضب لغضبك لما أنت تزعل ربنا بيغضب لغضبك يبقى مكانتك وقيمتك ومعزتك عند ربنا شكلها إيه في يوم من الايام والحديث رواه مسلم وكان الكلام ده في هدنه الحديبيه في فتره صلح الحديبيه وعارفين حضراتكم ان صلح الحديبيه وان كان ظاهره ان كان في شيء من التنازل واعطاء الدنيه الى غير ذلك الا ان النبي المؤيد بالوحي من السماء كان يعلم ان في فائده عظيمه جدا ستعود على الاسلام وعلى المسلمين من هدنه الحديبيه ليه؟ لان الناس يا جماعه لما بيكون الامور الامنيه مش مستتبه والدنيا يعني صعبه كده الناس بتخاف تسلم والناس بتخاف تلتزم انما لما تكون الدنيا هاديه والامور كده جميله ما فيش اي مشاكل ولا في اي عداوات ولا حروب الناس بتقبل على الاسلام والناس بتقبل على التدين والالتزام وده اللي حصل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الحديبية عدد الذين أسلموا عدد قليل جدا خد بالك والذين حضروا الحديبية كان عدد يعني لا يتعدى ال 1400 إنما الذين أسلموا بعد الحديبية إلى بقى آه، آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد كبير جدا لدرجة إن في حجة الوداع كان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي ما حضروش كان 124 ألف صحابي ففي هذه الفترة فترة الحديبية مر أبو سفيان وكان مشركا في الوقت ده ما كانش لسه أسلم فمر أبو سفيان على صهيب وبلال وسلمان فلما مر علي- مر عليهم فقالوا الثلاثة في- يعني على قلب رجل واحد والله ما أخذت سيوف الله عز وجل من عنق عدو الله ما أخذها قالوا يعني كان نفسنا نخلص منه ونقتله بالمرة والحمد لله انه ما اتقتلش لان بعد كده بقى من خيره الصحابه فابو بكر الصديق كان معدي فسمعهم بيقولوا كده فخاف ان ابو سفيان يسمع لحسن تحصل فتنه وبعدين ممكن ينقض العهد ويلغي المصالحه ويلغي الهدنه فيحصل حروب مره تانية والناس لا تقبل على الاسلام فذهب ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حدث قال له يا رسول الله حصل كذا وابو سفيان كان معدي هم قالوا كذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولأن أبو بكر راح قال لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم معقولة تقولوا الكلام ده؟ مهما كان برضه أبو سفيان كان ليه مكانة عظيمة جدا بين كفار مكة فهو خايف يحصل مشكلة فقال له يا رسول الله قلت لهم كذا هم فعلوا كذا وعملوا كذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أغضبتهم يا أبا بكر وأبو بكر مين ده أبو بكر ده ثاني اثنين ده أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين قال هل أغضبتهم يا أبا بكر والله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل يا خبر أبيض على المنقبة العظيمة أبو بكر سمع الكلمة طبعا خاف معقولة أنا أغضب ربي سبحانه وتعالى فرجع في ساعتها مباشرة وراح قايل للثلاثة هل أغضبتكم يا إخوتان؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي فكانت ديت هدية ومنقبة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين رقم ستة ودي الهدية آخر هدية من الهدايا ولكن هدية كانت غريبة جدا و- وجميلة جدا لو تفتكروا حضراتكم ان سيدنا بلال لما كان بيعذب في مكه كانت بتوضع الصخور العظيمه الكبيره على صدره وعلى ظهره في رمضاء مكه بيجردوه من ملابسه من فوق ويحطوه على الرم... على الرمال المحرقه ويحط الصخور العظيمه واميه بن خلف اللي كان بيملكه وكان رجل كافر فكان يقول له آلات والعزى إلهان من دون الله فيقول أحد أحد قدر ربنا سبحانه وتعالى بعدما نصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين وفي يوم فتح مكة بقى هذا اليوم العظيم هذا يوم النصر المبين وهم داخلين مكة يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرش ابو بكر ولا يأمر عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير لا قال يا بلال اطلع أذن فوق الكعبة طب ما يأذن تحت الكعبة ما يقف قدام الكعبة مفيش مشكلة يعني لا فوق الكعبة ليه علشان يعلي قدر بلال ويعرف الكفار والمشركين اللي كانوا بيعذبوه بيحطوا الصخور العظيم على صدري وعلى ظهري بيقول لهم مش انتوا كنتوا بتحطوا الصخور على ظهره وعلى صدري انا هخليه يطلع يأذن فوق الكعبة وفيها اعظم حجر في الكون ده كله الحجر الاسود اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه حجر من احجار الجنة بل قال في حديث آخر الركن والياقوت الركن, الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله عز وجل نورهما أو ضوءهما ولو تركهما كما هما لطمس نور- نورهما البصر يعني ما كانش إنسان يقدر يبص على الركن والمقام ما كانش يقدر يبص خالص بسبب هذا النور الذي كان ينبعث من الركن والمقام فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان هو يصعد ويؤذن فوق الكعبه خد بالك بقى كان في ثلاثه واقفين على جنب كده بعيد عن النبي والصحابه صلى الله عليه وسلم فواحد منهم اسمه عتاب بن اسيد بيقول والله لقد اكرم الله ابي اسيدا يعني ربنا اكرم ابويا الحمد لله انه مات قبل ان يرى هذا اليوم بيقول الحمد لله ان ابويا مات قبل ما يشوف اليوم ده وبلال فوق الكعبه ده كان يموت بحسرته يعني وبعدين الثاني كان اسمه آه، الحارث بن هشام قال والله لو اعلم ان محمدا على الحق لاتبعته وكان الثالث ابو سفيان بن حرب اللي هو يا دوب اسلم ما بقالوش ساعتين قال أبو سفيان والله إني أخشى أن أتكلم بكلمة كان هو أسلم أه بس كان لسه الإسلام مركز في قلبه شوية فقال والله إني لأخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان واقفا بين الصحابة فسابهم كده وراح إيه رايح للثلاثة دول قال أما إني علمت مقالتكم كان لسه ما حدش فيهم اتحرك من مكانه قال أما إني علمت مقالتكم فأنت يا عتاب قلت كذا وكذا أنت يا حارث قلت كذا وكذا وأنت يا أبا سفيان قلت كذا وكذا فتعجب عتاب قال والله ما أخبرك بذلك إلا الله فنحن ما تحركنا من مكاننا ما حدش جه عشان يقول إن هو وصل الكلام فوالله ما أخبرك إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأسلم عتاب وأسلم الحارث بن هشام وكان قبلها أسلم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنهم جميعا كان موقف عظيم جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الامر ويامر بلال ان هو يؤذن فوق الكعبه وكان أو- قد اورد الامام ابن الجوزي في كتاب زاد المسير في التفسير اورد هذا الاثر انه النبي عليه الصلاه والسلام امر سيدنا بلال ان هو يطلع يؤذن فوق الكعبه فلما قال عتاب بن اسيد اما وجد النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الغراب الاسود فيؤذن فوق الكعبه فنزل قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم ال- التقوى عند الله سبحانه وتعالى هي مسار التفضيل وليست للون ولا للعرق ولا الحسب ولا النسب ولا المال ولا القوة ولا الجسد ولا المنصب ولا الحد كلها لها قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم السؤال اللي أكيد بيخطر على بال حضراتكم ماذا قدم بلال رضي الله عنه وارضاه عشان يفوز بكل المناقب العظيمة ديت أول حاجة أعلن إسلامه وغامر بحياته لأنه كان عبدا رقيقا الحاجة الثانية أنه تحمل أشد أنواع العذاب قلت لحضراتكم أن أمية بن خلف كان هو اللي بيعذبه بنفسه وكان ي- ي- يجره في رمضاء مكة في, في, في, في الرمال المحرقة واللي راح مكة عارف شمس مكة عاملة ازاي وخصوصا بقى قبل ما الطرق تتسفلت وتحط المكيفات والحاجات دي كلها وال وال والاستراحات لا، ده كانت صحراء بقى ق- يعني ما فيش خالص يعني ح- صحراء رملة وشمس فكان يجر على رمضاء مكة ويضع الصخور العظيمة على صدره ويقول آلات والعزى إلهان من دون الله فيقول بلال أحد أحد خد بالك بقى مع ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم الرخصه في ان يقولوا كلمه الكفر ولو من وراء قلوبهم قال جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقد اخذ عمار بن ياسر بهذه الرخصه لكن بلال اخذ بالعزيمه فكانوا يقولون بعد ما ربنا نجاه واشترى ابو بكر واعتقهم قالوا اما كنت تشعر بالعذاب قال والله لقد ذقت حلاوه الايمان وارتفع الايمان في قلبي حتى اني لم اعد اشعر معه بالعذاب يبقى اول حاجه اسلم وغامر بحياته رقم اثنين تحمل العذاب رقم ثلاثة كم من أول سبعة جهروا بالإسلام وأظهروا إسلامهم كما قال ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح أول من أظهر إسلامه سبعا رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رقم أربعة أنه كان من المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال وكل شيء عشان يذهب ويكون مهاجرا في سبيل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة أنه ظل مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر من بلال أن يقوم فيؤذن حاول أن يؤذن فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله كان يبكي بكاء مريا ولا يستطيع أن يكمل الأذان ونزل ولم يكمل الأذان واستأذن من أبي بكر في ألا يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ليجاهد في بلاد الشام حتى آخر لحظة في حياته رقم ستة أنه شهد المشاهد والغزوات كلها مع رسول الله ولم يتأخر أبدا آخر حاجة أنه ظل مجاهدا في بلاد الشام حتى آخر لحظة في حياته ونام بلال على فراش الموت و- وزوجته بتقول له وحزناه بيقول لها بل وفرحاه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه دي كانت الهدايا اللي فاز بها بلال رضي الله عنه وأرضاه ودي الأشياء التي قدمها لخدمة هذا الدين العظيم حضرتك ناوي تقدم إيه وحضرتك ناوي تقدمه إيه أو تقدمي إيه علشان نفوز بصحبة النبي في الجنة ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته